وصباح الهنا والسعادة عليكم يا رب يمكن ده الوقت اللي بقى مناسب إن أنا ممكن أعرف أسجل حاجة أوصّل ولاد المدرسة وبارجع، فكان في سؤال امبارح كده كنت باتناقش فيه مع الولاد عندي فيهم سِن بنختار يعني grade 10 كنا بنتناقش كده ممكن نختار مواد إيه وإيه الكليات اللي ممكن نفكّر فيها. فكان ابني الصغير قاعد و بنوتي يعني في grade 10 فالمهم باقول لها ي نعمل إيه و وباحاول إن أنا أشجّعها إن إحنا نذاكر نتارجت كليات عالية شوية و آه، فكانت بسؤال بتقول لي: "ماما بس الحاجات دي تعب أوي والكليات دي عايزة مذاكرة جامدة، طيب أنا ممكن أطلع إيه؟" آآ يعني قُلت لها: "لو دكتور هتطلعي دكتور." "ممكن تشاركي في عيادة، ممكن تفتحوا حاجة خاصة، ممكن تقدّموا في حاجات كويسة." ما أكيد مستقبل يعني. فقالت لي: "يعني أنتِ شايفة كده؟" قالت لي: "المستقبل اليومين دول بقى الحاجات التافهة. هو أنا مش عايزة أكون كده، بس آمم دي حاجة بقت تخلّي الواحد حاسس بالقهر." فسكِتّ شوية على كلمة القهر كده، يعني هي كلمة كبيرة على حد في سِنّها يعني، بس بجد هي حاجة مؤلمة جدًا. عندنا مشكلة كبيرة جدًا في الإعلام المصري أو ما أعرفش في الإعلام ككل دلوقتي بقى أنا يعني ما أعرفش برّه بالنسبة للتيك توك وال والسوشيال ميديا بيعملوا إيه. بس إحنا عندنا القدرة على بلورة الفشل أو النماذج الس اللي مش سوية بسبب reach وبسبب followers إن إن ده هو بكرة. فتخيّلوا لمّا نبقى قاعدين بنتناقش في حاجة ويترَد عليّا ب كده. فابني الصغير دخل في النُص كده بيقو بيقول لها بيقول لي: "على فكرة أنا هاطلع gamer. أنتِ مش عارفة دول بيكسبوا قد إيه، دول بيقعدوا بس بيلعبوا for fun وبعدين آآ بي بياخدوا فلوس كتير جدًا وبيسافروا في كل مكان في العالم." أنتم أنتم متخيّلين النظرة ال اللي بقت آمم آآ الولاد بتبُص لها؟ ومش عارفة مين معاه عربية إيه وده معاه إيه واللي قاعد في فيلا وسِنّهم صغير واللي مش متعلّم. يعني لمّا في حد مثلًا على السوشيال ميديا يقول أنا بالإعدادية وأنا أحسن من أي حد، لأ، هو مش ال target الفلوس، فأنت أحسن من أي حد عشان فلوس. يعني ومثلًا هو ال يعني الشخص ده مع إن أنا باحبه جدًا بس هو مُغنّي. طيب حضرتك بتدّي إيه لل للناس؟ عملت إيه أفاد؟ آمم إيه ال إيه ال target إن أنا أبقى معايا إعدادية فأنا كده ناجح عشان أنا معايا فلوس ومشهور. لأ، لأ طبعًا. في دكاترة مشهورين وفي دكاترة مش مشهورين يعني ما عندهمش السوشيال ميديا ولا في دماغهم الكلام ده، متارجتين مبادئ معيّنة، تعبوا وسهروا الليالي آآ ذاكروا، بينفعوا البشرية، بيعالجوا بني آدم، بيقفوا جنب ناس. أنا مش باتكلّم على الدكاترة بس، أنا باتكلّم في العموم. في داخلين كلية تجارة وف وقدروا إن هم من business صغير يبقوا مليونيرات بسبب فكرة صح مشيوا وراها. في في صيدلة دلوقتي بقت اتجاهاتهم تانية خالص، بقى يعني أنا شُفت بنات بقوا بيعملوا ب منتجات للعيانة للعناية بالبشرة آآ من صيدلة. بقى في وعي مختلف تمامًا. آآ الفكر الهندسي، دلوقتي في أفرع جديدة جدًا تخُص بكرة والمستقبل. فأنتم ليه بتدمّروا جيل؟ يعني بجد لمّا يطلع محمد صبحي آآ الفنان الكبير المعروف ويتكلّم، بيتكلّم بمنطقية ووعي و بيتكلّم كلام جميل آآ وما نطلّعش كلامه للنور قد ما طلّع حد يقول لك أنا جِبت 33% في ال آآ في ال في الثانوي و وأنا مبسوطة على عيني وراسي. أيًا كانت الكفاح في الطبقة، أيًا كان. ما في في طبقات قليلة جدًا وولادها ما شاء الله دكاترة ومحاميين وناجحين جدًا. أنا ما باتكلّمش طواقي خالص، أنا باتكلّم على توجيه فكري. يعني هل اللايفات اللي بتتعمل بمستوى يعني ده الواحد مش قادر يتكلم فيه آآ، لأن هو ليه اتجاهات بقى كتير أوي فم فهنفرّع الاتجاهات، أنا باتكلم فين الوسائل قناة محترمة آآ، حد بجد يتبنى الفكر ده، أنتم عايزين تطلّعوا الأجيال الجاية عاملة إزاي؟ يعني نيجي نبُص لليابان واهتمامها بالتعليم، الصين واهتمامها بالتعليم، أمريكا واهتمالها اهتمامها بالتعليم، كل الدول الناجحة والمتقدمة اهتمامها بالتعليم عالي جدًا، ألمانيا، يعني دول كتير جدًا، فإحنا بنتكلم إن هو التعليم هو اللي هيطلّع لنا تقدُّم تكنولوجي بُكرة، بدل ما إحنا بنقعد ندوّر على حد من برّه ونتعلم منّه، لمّا آجي أطلّع بقى إن النجاح في الفلوس وإن أنا هاعمل شوية تيك توك و يعني هو أنا مش قادرة أنوّع التيك توك عشان هو فيه حاجات كتير أوي، فهو م هي دي مش الم يعني ال الخلاصة الموضوع في ال على تيك توك، إحنا بنتكلم أنا عايزة أطلّع بس الولاد يفهموا إن مش كل حاجة تكون تافهة هي ناجحة، ومش كل كلام وخلاص ناجح، ومش كل هبل بيحصل هو نجاح، مش إن أنا أفشل في دراستي ويبقى معايا فلوس ده قمة النجاح، إن أنا أكون أمي وما اتعلمتش ده قمة النجاح، والمهم إن أنا يبقى معايا فلوس، فكرة إن أنا يبقى معايا فلوس وبس إزاي يا جماعة؟ طيب هاقول يعني هاقعد أقنع بإيه؟ أقنعت بكتير جدًا، بدأت آخد نماذج زي دكتور مجدي يعقوب واللي عامله للبشرية، دكتور أحمد زويل، مش لازم دكاترة، مهندسين كتير، آمم، ناس كتير من دلوقتي اللي هُم الناجحين في الbusiness لأ، حاجات كتير أوي، أوي، أوي، أقدر أقعد أقول لهم طب إيه طيب إيه رأيكم نقعد نتفرّج على كذا، نشوف الشخص ده أيًا كان الاسم آآ، وصل لفين، لكن دول كلّهم بياخدوا فترة وهوب يختفوا، يعني هُم دلوقتي لو فضلوا ي كل يوم مطالب منهم ينزّلوا videos، videos 2، 3، 4 عشان ال reach بتاعهم يبقى عالي، كل ما التفاهة ه هتزيد، يعني في الأول لو كانت أي حاجة و و ونجحت بعد كده هيبقى أي حاجة والسلام عشان أنا أفضل متابع. هيبقى في انهيار أخلاقي فظيع عشان الreach يبقى عالي، الناس اللي بتحاول أصلًا على التيك توك إنها تشتغل و وتبقى كويسة وتعمل حاجات كويسة، الreach بتاعها بيبقى واقع، تفّه تعيش، قِل أدبك توصل، لأ يعني المبدأ بقى ف صعب جدًا، جدًا إن إحنا نقنع الولاد، فكل أم وكل أب يعملوا إيه؟ فده دور دور الإعلام، أنا بجد باتابع ناس فظيعة على التيك توك، يعني هو التيك توك مش كلّه فاشل، في ولاد ناجحة جدًا وبتعمل حاجات حلوة أوي، أوي، أوي، في ولد بيعمل robots فظيع، إزاي ده ما يطلعش على القنوات؟ أنا آسفة، أنا آسفة، إزاي مثلًا ناس معينة زي أم جاسر تطلع في استضافة في حلقة كاملة يعني على عيني وعلى راسي، أيًا كان المحتوى اللي بيتقدم، أنا باقارن محتوى اتاخد صاحبته بطلة، وفي الآخر حد زي أنا مش فاكرة اسمه بصراحة بالضبط، بس أنا عاملة له follow بيعمل robots عنده فكر فظيع، وم بيعمل خطوات عشان لو حد حابب إنه يتعلم منه، زي كده حاجات كتير أوي، اللي بيحاولوا يعلموا English اللي بيحلموا يع يحاولوا يعلموا لغات تانية مختلفة، آمم، في ناس اللي بتعمل شغل الhandmade دلوقتي كتروا جدًا، كل واحد بقى بيسعى لحاجة، في ناس عندهم أفكار تجنن، إزاي الناس دي ما نطلّعهاش؟ إزاي ما نعملش قنوات بجد تطلّع شباب زي دول؟ إزاي ما ناخدش الشباب دول ونعمل لهم حاجة معينة آآ، نحاول إن هُم يبيعوا منتجاتهم فيها ونكبّرهم، فيبقوا target للولاد اللي طالعة، نشوفوا دول وصلوا لإيه، إزاي م مثلًا الناس اللي بتسافر برّه دكاترة ومهندسين أيًا كان كل الشهادات، بس إن اللي بتوصل لحاجة وبتنجح، إزاي ما آخدهمش وأبلورهم كده وأحطهم في قنوات وأكلم الولاد اللي في ثانوية عامة وأقول لهم بُصّوا في تارجتات حلوة، واللي مش لازم برضه أحبط حد، اللي اللي ذاكر وعمل اللي عليه وقدر إن هو ينجح وما وصلش، دي مش آخر حاجة ولا دي النهاية ولا آخر العالم، لأ، في بنلاقي فكرة حلوة وفكرة هادفة وباسعى فيها وليها والأهل بتشجّع عشان يوصل أو توصل وبيوصلوا، ربنا ما بيضيّعش مجهود أي حد، بس ليه التفاهة بقت عنوان كده في الحياة وكل الناس بتتكلّم عنها وفخورة بيها؟ ليه أتكلّم إن أنا هاقعد أترقّص وأعلّي الreach ومش ليه، ليه، ليه نوصّل لجيل كامل كده؟ طيب والجيل اللي بعده لو طلع برنامج يعني آآ أتكلّم أقول يعني برنامج مثلًا نستخدمه بشكل أسوأ من اللي إحنا بنستخدمه دلوقتي في التيك توك، نعمل إيه؟ كل جيل واللي بعده نضيّع التعليم خالص، ما يبقاش عندنا حد متعلّم، ما هنبدأ نقول ده اللي بيجيب 30 وده الساقط وده اللي ما عندوش أي حاجة وده، وده، وده، وده هم دول الناجحين وده اللي بيشتم كتير وده اللي طريقته آآ يعني هاقول إيه طريقته صعبة فهو ده اللي ناجح ودي اللي ناجحة وده اللي بيلِف وبياكل، يعني إحنا م برضه وسط الكلام أنا هالِف أدوق في المطاعم كلّها ف وخلاص وده شُغلي، لأ يا جماعة م هو هو مش ده الشُغل. هو مش ده الهدف، هو مش ده يعني أنا اللي المفروض إن أنا أوصل له وأبقى راضية عن نَفْسي بيه، لأ حتّى لو هو حاجة دلوقتي طالعة بس م هي حاجة مش دايمة ومش حاجة صح إن أنا أبني حياتي عليها. فين الإعلام بقى؟ فين فين فين الإعلام، فين الناس اللي ممكن تتكلّم في الموضوع ده، نوصّل صوتنا إزاي؟ بجد الموضوع بقى مؤلم جدًا لمّا تيجي تتكلّم مع ولادك وتحس بكده. أنتم عندكم زيي بقى والّا إيه رأيكم في الموضوع ده؟ وممكن تفكّروا معايا ممكن نعمل إيه؟ يعني ليه ما ليه ما تتعملش حتّى قنوات تتكلّم في الموضوع ده؟ المشكلة إن لازم القنوات دي نوصل لها إزاي عشان تكون هي قنوات إذاعية متشافة، ليها منصّات كتير، فنبدأ نوصّل الموضوع ده.